الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب
فاستمسك بالذي أوحي عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة وهنا المدرسة الربانية هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436 فاستمسك فاستمسك أمر لسيدنا النبي أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد فإخوتي في الله والذي فلق الحبة وبرأ النسمة إني أحبكم في الله وأسأل الله جل جلاله أن يجمعنا بهذا الحب في ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله اللهم اجعل عملنا كله صالحا واجعله لوجهك خالصا ولا تجعل فيه لأحد غيرك شيئا أحبتي في الله كيف حالكم مع الله وكيف حال الاستمساك كيف حال استمساك قلوبكم بما أنزل الله إخوتي أول ما نستمسك به القرآن فاستمسك بالذي أوحي إليك القرآن القرآن قال تعالى واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا قال رسول الله صلى عليه صلى عليه صلى الله عليه وسلم كتاب الله هو حبل الله الممدود من السماء إلى الأرض أخي هل هل لك حال مع القرآن أخي هل لك فهم في القرآن أخي هل لك تدبر في القرآن أخي هل تشعر أن الله يخاطبك في القرآن أخي هل وصل إلى سرك وباطنك نور القرآن قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور أخي حبيبي في الله هل أحياك القرآن هل أحياك القرآن وكذلك أوحينا إليك روحا روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا أين أنت من القرآن أين القرآن في حياتك أخي هل ترتجف وتقشعر حين تسمع القرآن ثم يلين جلدك بالمبشرات الله نزل أحسن الحديث كتابا
الله نزل أحسن الحديث كتابا متشابها كتابا متشابها مثانية تقشعر منه جلود الذين يخشون ربهم ثم تلين جلودهم وقلوبهم إلى ذكر الله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ومن يضلل الله فما له من هاد أخي هل شعرت بكلام الله واقشعر جلدك ورجف قلبك هل عشت مرة ما عاشه أسيد بن حضير حين تنزلت السكينة لتلاوته إني أسألك عن نماذج واقعية لا عن أوهام ولا عن أحلام ولا عن مثاليات لا تتحقق إني أسألك عن رجل عباد بن بشر حين وقف يحرس شعبا فجاء رجل من الأعداء فضربه بسهم وكان يقوم يصلي يقرأ سورة الكهف فنزع السهم فألقاه فضربه السهم الثاني فنزعه فألقاه والثالث فنزعه وألقاه والرابع فنزعه وألقاه عشرة أسهم في صدره وهو ينزعها ويلقيها ثم أيقظ صاحبه فقال له قم فلما نظر إلى دمه يسيل قال لم لم توقظني من أول سهم قال كنت أقرأ سورة ولم أحب أن أقطعها ولولا أني خشيت أن أضيع ثغرا أقامني عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ما قطعتها حتى ينقطع نفسي هل ترتجف هل تشعر هل تصبر على مثل هذا هل حين تقرأ سورة ويرن تلفونك هل تقطعها قطع الله رقبة المنافقين حين تقرأ في سورة ثم يقترب منك ابن أو زوجة هل تقطعها حين تقرأ في سورة ثم تريد أن تنام كيف أضعك مع عباد بن بشر في أهل القرآن كيف كيف أخي أين القرآن في حياتك قال الله وقال الرسول يا رب يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا إنها ليست قضية الحفظ والإجازات ولا قضية التلاوة والهذرمة إنها قضية حياة القرآن قضية حياة أو موت مثل الذي يذكر الله ولا يذكره كمثل الحي والميت مسألة حياة أو موت وكذلك أوحينا إليك روحا روحا من أمرنا وهنا دعوني أتوقف لأتساءل وبجد بجد ما السبب إنني وقفت في خطبة الجمعة أصرخ حين يقول خليفة المسلمين للسحابة امطري حيث شئت فسوف يأتيني خراجك حين تقول امرأة ومعتصماه فيسير لها المعتصم جيشا يذل أنوف الكفار حين يمتنع كافر عن دفع الجزية يرسل له هارون الرشيد من هارون أمير المؤمنين إلى نخفور كلب الروم بلغتني رسالتك يا ابن الكافرة والأمر ما ترى لما تسمع هل نحن أبناء هؤلاء العظماء هل نحن أبناء هؤلاء الأكابر هل نحن أبناؤهم هل نحن أبناء هذا الرجل أسيد بن حضير الذي تنزلت السكينة لتلاوته القرآن هل نحن أبناء هذا الرجل عباد بن بشر الذي يحتمل دما ينزف لكي لا يقطع قراءة سورة الكهف هل نحن أبناء عبد الله بن مسعود الذي يبيت الليل في المسجد يتلو القرآن ورسول الله يقول هذا عبد قد غفر له هل نحن أبناء أبي موسى الأشعري الأشعري أوتيت مزمارا من مزامير آل داود هل نحن أبناء هؤلاء مالنا قولوا لي قولوا لي مالنا في ايه جبنا الوحشة دي منين ليه مش حلوين زي الناس دول كتبت عشرة أسباب السبب الأول رواسب التربية الخاطئة ما تربناش اتربينا غلط قلت لكم في اللقاء الماضي أن مصة من وجه فيه شبهة لجلجة الإمام صح طيب عرفت احنا ملجلجين ليه ما تربناش صح أبوك وأمك مش أول ما وقفت على رجليك مسكوه في إيدك مصحف وقالوا لك يا ابني ده سلاحك ما يفرقش عينك ولا جيبك ولا ايدك ولا قلبك ولا مخك ولا دماغك اللي احنا فيه النهارده رواسب التربية الخاطئة ان ابوك اهتم جدا بالانجليزي اكتر من القرآن ان ابوك اهتم جدا جبت كام في الإعدادية مش حفظت كام جزء إن أبوك اهتم جدا وأمك بتدعي لك يا إلهي تنجح تاخد البكالوريوس وكتير قالوا لنا إن ربنا مش هيسألك ابنك خد بكالوريوس ولا إعداديوس لكن هيسألك عن ابنك فهم شهادة أن لا إله إلا الله ولا لا اللي احنا فيه ده رواسب تربية خاطئة إن أبوك ما شربكش القرآن شرب تلهط منه وتستمتع بيه وتستحلاه عارفين لما بجيب المشايخ اللي بيقروا قرآن مشايخ بتوع المياتم دول اللي انتوا سمعتوهم المرة اللي فاتت ها اللي انا بجيبهم و- و- واقعد واقعد اعمل كده وانا شايفكم تنحين المره اللي فاتت لما خليت القارئ بيقول وقال موسى يا قوم ان كنتم امنتم بالله فعليه توكلوا والتاني قال فعليه توكلوا ان كنتم مسلمين واحد بص كده "أمم، ايه اللي انت بتعمله ده هو انت لو بتحس يا جماعه لو بنحس القران لو بن ها لو بن- بنفهم في- بنعرف ندوق ما كانش ال- الإنكار ده لو بنفهم قرآن لو بنحس قرآن لو بنستلذ بالقرآن ما بنستلذش ليه احنا قلنا زمان قلت كده لما طلع واحد مغني تعبان والناس معجبين بيه جدا قلت يعني انا مش فاهم هم معجبين بايه يعني ده, ده أنا آسف آه، المهم يعني لكن فساد الأذواق ده تبدل الفطرة من أبوك وأمك قل لي الحمد لله أنت قلتها أبويا وأمي هم السبب والأمل في ولادي وأنا بريئة به لا لا خالص هم هيسألوا هم يسألوا فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم وإنه لذكر لك ولقومك وإيه وسوف تسألون هم هيسألوا عن تضييعك لكن انت هتسأل بعد ما بلغت وسمعت النهاردة الكلام اللي بقوله ده حج عليك اهو انك سمعت بعدها انت بقى هتسأل عن نفسك اتحمل مسؤوليتك عشان كده مش هقول الاسباب وبعدين العلاج لا العلاج التخلص من السبب يبقى السبب الاول رواسب تربية خاطئة تربية خاطئة جعلت الاهم في الحياة مش القرآن الشهادة الهم في الحياة مش القرآن الفلوس هيطلع ايه عشان هيكسب يشتغل ايه هيكسب كام هيعيش ازاي مش القرآن عشان كده علاج الترب... علاج التربية دي النهاردة ان اجعل اولى الاولويات في حياتي القرآن اول حاجة واهم حاجة القرآن اثنين ضعف القابليات الفطرية يا إخوة هنا المدرسة الربانية آمين وهنا المدرسة الربانية وهذه دورة الاستعداد لرمضان للعام الهجري 1436 وانت طيب وانت طيب وهنا المدرسة الربانية اللهم دم عليك
ضعف القابليات الفطرية في المدرسة الربانية فرع للتزكية وذكرنا أن التزكية هي تطهير وإنماء تطهير النفس من الصفات السيئة وإنماء الصفات الطيبة ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها فالنفس حين خلقت يوم خلقت فيها تقوى وفيها فجور فيها فجور وفيها تقوى فإذا نظفت قلبك من الفجور ونميت في القلب التقوى هذه هي التزكية إذا غلبت الفجور قد أفلح من زكاها بأن نم الخيرات وقتل الفجور فيها وقد خاب من دساها فإذا دسيت نفسك منعت عنها تزكيتها فحين ذلك تضعف الفطرة في القلب ضعف القابليات الفطرية يعني ان ابنك مخلوق وعنده ذاكرة ذاكرته hard tera بيتملي بحق او بباطل بس المهم ان ال hard ده بي ايه بيتملي فاذا ملتهوله اغاني ورقص وغنى وتنطيط ولعب وكذب وضحك وهزار ونكت و... اتملى فتضعف فطرته في قبول الحق عشان كده احنا قلنا ايه لما الاقي واحد معجب بالفاجر الفلاني يعني بيقولوا لي فلان بيطعم في البخاري فاروح اسمع خيابة عبط هبل اه قول اي حاجة استغرب بقى ازاي الكلام ده عجب وليد شعبان ولا عجب عجب العيال دي ازاي عجبهم الكلام ده او حسوا ان الكلام ده خطر ده بيقول ده بيقول كلام جامد بيثير شبهات لازم ترده زي ما قال الشيخ محمد ارد على ايه ارد على العبط ده العيب مش فيه لا لا فيك انت ازاي سمعت الكلام ده ازاي المفروض بعد خمس كلمات بس يلا بس اعرف اتنايل على عينيك مفيش خمس دقايق بعد دقيقتين ثلاثة بعد جملتين ثلاثة مش طايق اسمع ولا اشوف المنظر يبقى العيب فيك انت قبلت ازاي هنا بقى ضعف القابليات الفطرية احنا قلنا ايه ان غلام اصحاب الاخدود لما كان رايح للساحر ربنا وضع في طريقه راهب فجلس اليه فاعجبه كلامه فطرة فطرة نظيفة يسمع الحق يعجبه الكلام لكن لما تبقى الفطرة منتكسة ما يعجبوش كلام الحق ويعجبه كلام الباطل واللهو والتهريج واحد رواسب التربية الخاطئة اثنين ضعف القابليات الفطرية ثلاثة المناهج الدراسية السيئة القاصرة المناهج الدراسية عجيبة مناهج مين اللي وضع المناهج دي لا يا ريت ده كانت لجنة فرنسية انجليزية ايام الاحتلال الانجليزي هي اللي وضعت اصول هذه المناهج ومشيوا عليها من ساعتها لحد دلوقتي اقروا كتاب اسمه قذائف الحق للشيخ محمد الغزالي ما تقروش خلاص في في في قضية, قضية الخطة من أيام الاحتلال الإنجليزي سنة 1882 إزاي قدروا يضعوا خطة للتعليم في مصر إن يطلع الولد ده مشوه فكريا مشوه المناهج الدراسية بتعمل كده عمرك ما تلاقي عيب أما أقول إنك واحد في كلية الطب في سنة تالتة وقعدنا كده في قعدة قلنا طب نقرأ كل واحد سطرين من المصحف مسك المصحف ما عرفش يقرأ آية واحدة في تالتة طب يعني عنده 22 سنة ولا 21 سنة يعني هو من أذكياء اللي جايب 99% في الثانوية العامة وما يعرفش يقرأ جملة من المصحف تسميه ايه ده آية واحدة في المصحف تسميه ايه ده طيب تسميه ايه النهاردة ان شبابنا ما بيعرفوش يكتبوا عربي ليه لانه قاعد على الكيبورد ما يعرفش يكتب بايده عربي حتى لما يكتب على الكيبورد بيكتب بالعامية حتى لما بيكتب بالعامية بيكتبها غلط تسميه ايه ده ان المهندس هشام قاعد يدرس هندسة سبع سنين في كلية هندسة وبعدين لما طلع بقى مهندس فوجئ بواقع غير الدراسة اللي درسها الله هي دي مشكلة المناهج الدراسية عشان كده احنا كان امل كان املي في الحياة قلت لكم ويبدو ان انا هموت ومش هيتحقق لي الامل ده آه ان يبقى في مدرسة داخلية المدرسة ديت يدخل فيها الولد من سن أربع سنين أو ثلاث سنوات داخلية يروح لأبوه وأمه كل أسبوع ولا كل شهر ها وقاعد في جو أجواء إيمانية يشرب ويرضع وعظمه ينشف بالقرآن بالسنة نجيبها منين دي فاتت الفرصة وكان أملي الثاني أنا بقوله لكم عشان لو أنا مت حد يحاول يحقق الآمال دي إن كان نفسي أفتح مستشفى للعلاج بالإيمان للعلاج بأعمال الإيمان مستشفى فعلا الناس تقعد في المستشفى دي أعالجه بأنه يقرأ قرآن أعالجه بأنه يصلي أعالجه بأنه يسجد ويطول سجدة أعالجه بأنه يناجي الله وعالجه بانه وهو ان هو يسبح ويستغفر ويفهم عالجه بانه ينظر للسماء وينظر للارض وينظر للوردة وينظر انظروا الى ثمره اذا اثمر وينعي العلاج باعمال الايمان كان املي الحاجتين دول مدرسة ومستشفى وضاع العمر ومفيش حاجة حصلت الحمد لله ربنا سبحانه وتعالى يغفر لي و... و... و... اللهم اللهم ارحم ضعفي واجبر كسري والسامعين الشاهد ايه المناهج الدراسية السيئة علاجها ايه علاجها ايه علاجها بمنتهى البساطة ان خلصت دراسة اعكف بقى بنفس الهمة على علم الشرع اعكف على نفس بنفس الهمة زي ما كنت متذاكر في الثانوية العامة ذاكر ذاكر ذاكر فقه وذاكر عقيدة وذاكر أصول وذاكر لغة ذاكر وذاكر بنفس الهمة ونفس العزيمة ونفس المذاكرة ونفس الامتحانات ونفس الحرص زي ما كنت بتروح للمدرسة وتصحى غصب عنك الساعة 7 الصبح ولا 6 الصبح في عز البرد في الشتاء تحرص انك تحضر درس وتتعلم وتقرب من الشيخ وتتربى أنا بحبكم في الله خلصت الحلقة الثانية أستودعكم الله والسلام عليكم ورحمة الله فاستمسك بالذي أوحي عقبات كثيرة ومنعطفات خطيرة تعترض سبيل طالب الدار الآخرة والجنة وهنا المدرسة الربانية هذه دورة الاستعداد لرمضان 1436 فاستمسك فاستمسك أمر لسيدنا النبي الله الرحمن الرحيم موقع الربانية الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ محمد حسين يعقوب